وجاله الأمر بأنه يعبر الأردن وأمر شعبه يجهزوا ذات ثلاث أيام عشان يعبروا الأردن وعلى اعتبار لما يدخلوا كنعان خلاص عبور الأردن هيدخلهم كنعان هيبتدوا يطردوا الشعوب اللي في كنعان ويستقروا مكانها و... ويقسموا الأرض فأرسل يشوع بن نون صحاح اتنين يشوع اتنين من شطيم شطيم دي لسه على شرق الأردن احنا لسه ما عدناش الأردن متخيلين الأردن نهر ما بيفصل بين فلسطين وبين المنطقة اللي كانوا فيها جايين من سينا ولسه ما دخلوش على كنعان رجلين جاسوسين سرا قائلا اذهبا انظرا الأرض وأريحا كأن يشوع اتعلم درس هو نفسه كان جاسوس قبل كده من حوالي 10 15 سنة يمكن أو من فترة طويلة يمكن في بداية تلمذته لموسى يشوع كان ضمن الاثنين الجواسيس اللي راحوا لغاية كنعان ورجعوا وبلغوا موسى الأخبار بعد ما وصلوا على باب كنعان خلاص وهيعدوا الأردن ويشوفوا راح عمل زي ما معلمه عمل معاه زي ما موسى بعت جواسيس هو كمان بعت اتنين بس موسى كان بعت 12 جاسوس من كل سبط لكن ما فيش غير اتنين بس اللي رجعوا بكلام كويس فقام يشوع بعت اتنين بس فاهمين يعني موسى بعت 12 ممثل عن كل سبط يتجسسوا الارض رجعوا عشرة تعبوه وقعدوا يقولوا له الارض جميلة بس السكة صعبة ومش ممكن نعديها و... ومفيش غير اتنين اللي عمروا يشوع ابن نون وكالب ابن يفنى وقلنا اشارة للمسيح الاله والقلب اللي هيمشي مع المسيح كالب يعني قلب فقام يشوع قال ابعت اتنين بس عشان يرجعوا بنفس الاخبار المفرحة إذا كنا دايما باصين على يشوع كممثل للمسيح له المجد بتاعنا ي- يسوعنا احنا الحقيقي ويشوعهم هم فإن يشوع لما يبعت جاسوسين أو بيبعت اتنين حتى يسوع له المجد كان يرسلهم اتنين اتنين لأن دايما وجود شريك في الخدمة لها قيمة لأن الكتاب يقول ويل لمن ليس له ثاني إذا سقط لا يجد من يقيمه يعني اللي ماشي لوحده في السكة لو وقع ما يلاقيش حد يسنده وجود اتنين مع بعض مهم قوي برضو الاباء بيعجبهم دايما رقم اتنين اقول لكم شوية من يعني طريقة الاباء في التأمل في ارقام كده ليها دلالات ثابتة عند الاباء القديسين الاوائل اول ما يسمعوا عن اتنين يقولوا وصيتين اهم وصيتين يشيلوا الانجيل من اوله لاخره حب ربنا وحب الناس تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك فكل ما يسمعوا عن رقم اتنين يقولوا كأنه باعت رسالتين باعت وصيتين باعت حاجتين يدخلوا السم الجاسوسين دول إشارة إلى وصية الله الممثلة في تحب ربنا وتحب الناس تدخل كنعان أرسلهم سرا قائلا اذهبا وانظرا الأرض وأريحا لأن يبدو أول بلد هتقابله اسمها أريحا وأريحا بلد حصينة فهو عاوز يعرف الأخبار إيه وهيمشي ازاي وهيعمل ايه فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب طبعا البلاد دي كلها وثنية لكن في بعض السيدات محترفات الزنا شغلتهم كده هي صحيح كل الدنيا بوظان وانحلال لكن في بعضهم يعني وسط الانحلال ده قمة الانحلال كمان يعني شغلتهم الخطية فهم لما وصلوا عاوزين يروحوا لحد يقدر يضيفهم طبعا هيعرف ان دول جواسيس هتبقى مشكلة فشافوا اسهل الطرق يروحوا للناس المرفوضة من المجتمع عادة واخدين بالكم او حتى الوثنيين ممكن يتحاشوهم بشكل ما فدخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجع هناك فقيل لملك أريحة يبدو بقى ان ملك أريحة ده واعي وعنده مخبرين في كل حتة فلقط ان في اتنين غرب دخل هو ذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسس الأرض طب عرفوا منين حكاية من بني إسرائيل هيجي في كلام آه، رحاب بعد كده إن كل الدنيا سمعت بشعب إسرائيل كل البلاد قلبهم واقع بسبب شعب إسرائيل وحركات شعب إسرائيل من ساعة ما عدوا البحر الأحمر وفرعون اتزل بقوا عاملين رعب في المنطقة كلها فكل الناس بتتداول أخبارهم خايفين منهم جدا وعارفين ان كل مادة عمالين يقربوا من ناحية كنعان فبتوع أريحة قلبهم من الأول مهزوز وخايفين جدا وكله عامل رافع ال- درجة القسوة دي بتاعة العساكر استعداد لأنه الشعب اللي ما بيتغلبش ما هو سيرتهم ان دول شعب ما بيتغلبوش لفوا في سينا آه، يعني سالوا بني عمون وشالوا مش عارف كل الشعوب اللي كانت في السكة ما حدش وقف وسطهم فأصبح في رعب عند الوثنيين بتوع كنعان لأنه واضح ان الشعب جاي عليهم فملك أريحة وصلته الأخبار وقال هو ذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسسوا الأرض طبعا كونهم دخلوا بيت امرأة زانية طبعا انتوا أغلبكم عارفين قصة رحاب إن رحاب دي الوحيدة اللي هتطلع هتنجو من البلد دي أولا رحاب في اسمها مقصود بها رحوب أو رحاب يعني طريق الواسع والمسيح لو المجد استخدم نفس التعبير لما قال ايه ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي الى الهلاك كأن كلمة رحاب دي معناه الطريق الواسع اللي يؤدي للهلاك طب واللي طريقه واسع ورايح النار كده كده حله ايه ده او حله زي رحاب يعني دي سكتها كده كده ضايعة وإنسانة زانية تستحق الهلاك وعايشة في الطريق الواسع من أوسع أبوابه لكن رحاب الذكية دي أصبحت مثل للإيمان وجه ذكرها في مكانين في العهد الجديد في العبرانيين وفي يعقوب لأنه بقت دليل جميل على إزاي واحد من قمة الشر والفساد ومثل للشر والطريق الرحب المهلك يتنقل ويبقى مثل للإيمان ومثل للخلاص فدخلوا عند رحاب وملك أريحة حس فبعت رجلين يتجسس فبعت المخبرين بتوعه فأرسل ملك أريحة إلى رحاب يقول اخرجي اخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ودخل بيتك لأنهما قد أتيا لكي يتجسس الأرض كلها دايما ملك أي أرض معادية يبقى رمز للشيطان من أول فرعون لأي ملك في السكة بعد كده لأنها حرب بين شعب الله وبين الشعوب إشارة للكنيسة والعالم الكنيسة ملكها المسيح له المجد والعالم رئيسه الشيطان فملك أريحة ما يحبش خلاص حد وعاوز يقطع وصية ربنا الجاسوسين دول ويموتهم وعاوز يخلص من أي رسالة روحية بدري بدري لحسن الرسائل الروحية تدخل على الواحد وتغيره فقال لها طلع لنا الرجلين دول فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما دي هينسبها ليها العهد الجديد ان العمل ده كان عمل الإيمان لأن طبعا هي إيه مصلحتها إنها تعمل كده تعرض نفسها للمسؤولية ليه والمساءلة والمشكو- والمشاكل كتير ما تديله الرجلين وخلاص ما يموتوا إيه مصلحتها لا ده الست دي عندها وعي شديد جدا هتنقذ الجواسيس وهتقول لهم أنا أنقذتكم هتدفعوا كام يقولوا لا معناش فلوس يقول لهم لا أنا مش طالبة فلوس أنا عاوزة حياتي أنا وبيتي قصاد اللي انا عملته معاكم انا وبيتي ما نموتش مع اريحه توعدوني ان انا وبيتي ما تدمروناش لما تيجوا تدمروا اريحه هيقولوا لها يعني انت عارفه ان اريحه هتقع هتقوم اه تصوروا ان شعب اليهود لما هيقرب من اريحه هيخاف جدا وهيقول اريحه دي ما تتغلبش ورحاب سبقتهم كلهم بالايمان وقالت اريحه لازم هتقع في ايديهم ليه؟ عشان سمعت من بعيد عن إله إسرائيل واللي بيعمله فاهمين المعنى؟ يعني يبقى احنا ولاد الكنيسة نتشكك في قوة ربنا وقوة القديسين ويجي واحد من بعيد خالص سمع بالسمع كده ويثق في ربنا بتاعنا وقديسينا و- وطريقنا أكتر من ثقتنا احنا في الطريق شعب اليهود كان خايف ومنزعج ولما يقرب من أريحة هيصور وهتبقى شغلانة لأن أريحة مدينة حصينة جدا ورحاب اللي عايشة في أريح وعارفة مدى الحصانة متأكدة أن أريحة هتقع ومتأكدة أن شعب الله لازم يكسب وعندها ثقة في إلههم وهي لم تعرفه وإنما سمعت عنه بس سمعت عنه من بعيد عشان كده ربنا يسوع يقول يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بنو الملكوت اللي فاكرين الحكاية في جيبهم يطرحون خارجا فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما هنا معلمنا يعقوب يشرح الحتة دي ويقول وهو بيتكلم عن الإيمان والأعمال فبيقول أي إيمان له عمل دليل عليه إن كنت تؤمن ما ينفعش تؤمن بس في قلبك أرني إيمانك بأعمالك لأن لو عندك إيمان بدون أعمال تبقى ميت وإيمانك ميت وقال له لو أنت عندك إيمان بدون أعمال أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني واخدين بالكم فالعمل يثبت الإيمان فالعمل بتاعها هنا هو اللي يؤكد إيمانها هي عشان عندها ثقة في إله إسرائيل بدأت تعمل حركات أو يعني تعمل أعمال ممكن تضيعها لكن بقت تعملها بمخاطرة لأنها متأكدة من إله يعقوب أخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما بترد على المخبرين يعني جاء لي الرجلين اه بس انا مش عارفه مش عارفه راحوا فين جايين منين وكان نحو انغلاق الباب في الظلام انه خرج الرجلان هي بتقول كده بتقول على اول ما الدنيا ظلمت خرجوا من عندي هي مخبياهم على فكره لست اعلم اين ذهب الرجلان طبعا دي امراه زانيه فما تستكتروش عليها الكذب يعني عدوها الحته دي لست اعلم اين ذهب الرجلان اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما بقت تقول للمخبرين اجروا وراهم هتلحقوهم دول لسه ماشيين من شويه واما هي فاطلعتهما على السطح طلعتهم على سطح البيت ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح يبدو كان بيبقى فيه ترابيزه صغيره كده وحاطين فيها عيدان كتان الكتان ده جماعه لونه ابيض بيتعمل منه ال ال الهدوم البيضه ولبس الكهنوت في العهد القديم بالذات كان دايما كتان فكونها طلعتهم على السطح الارتفاع دايما احنا قلنا كل حاجة تطلع لفوق تفتكروا على طول ان احنا ايه بنبعد عن الارض ونقرب من السماء فهي تصعد بفكرها من حياة التراب والزنا اللي على الارض لفوق للطهارة اللي ما كانتش متعودة عليها ومن الفساد اللي هي عايشة فيه للأبياض والكهنوت والنقاوة اللي المدعوة ليها عارفين لما واحد يكون من جاي من الشارع بعيد ملالم بلاوي وبعدين يتعمد ويلبسوه أبيض يبقى حاجة جديدة خالص فهي داخلة على الكتان الأبيض وعلى السطح وداخلة في اتجاه روحي مظبوط فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوض طبعا المخبرين فضلوا يلفوا وراهم وصدقوا كلام رحاب وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب أما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح هي طلعت لهم على السطح وقالت للرجلين علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض شوفوا الكلمة دي علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض أنا متأكدا أن الأرض ليكم وأن رعبكم قد وقع علينا رعبكم قد وقع علينا يعني سمعتكم مخلية كل الناس مرعوبة منكم وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم ده اللي كنا بنتكلم فيه أول يوم لما قلنا أن الشياطين هم اللي بيخافوا مننا شوفوا احنا جا... احنا صغيرين وضعفة وزي الجاسوسين التعبانين دول لكن الحقيقة الشياطين هم اللي بيعولوا همنا ويترعبوا مننا لأن ربنا معانا رعبكم وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف بحر سوف البحر الأحمر قدامكم عند خروجكم من مصر وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن سيحون وعوج سيحون ده ملك الأموريين وعوج ملك حتة اسمها باشان كلهم أموريين دول ناس من قبائل سينا اللذين حرمتموهما يعني كان الاوردر بتاع ربنا ما تسيبلهمش حد يعيش خالص عشان ما يدخلوش وسطكم ويعلموكم الوثنيه اذا هي بالسمع سمعت ومع السمع اللي من بعيد ده امنت وصدقت عجيب ربنا فطره ان في ناس تسمع من بعيد فتعتقد وناس تشوف بعينيها وما تصدقش دول شافوا بعينيهم الحرب وما صدقوش وشافوا النصره والتانية اللي لا عدت بحر ولا شافت بحر اتقسم ولا شافت حرب اتغلبت صدقت وامنت برضه حكاية المعمودية دي المعمودية سر رعب الشياطين مننا يعني الشياطين على فكرة يميزوا المتعمد مش من المتعمد احنا ما نميزوش لكن هم يميزوه كويس قوي الشيطان يعرف كويس قوي مين اللي جواه قوة روحية من ساعة ما اتعمد ومين اللي مش متعمد ليه؟ لأن من ساعة ما عدى بحر سوف ده دي سر قوة اليهود دي اللي عملت لهم سمعة ان فرعون اتغلب وغرق وان دول طلعوا للحرية فمن ساعة ما المسيح انتصر على الشيطان على الصليب وصرف لنا قوة الصليب في المعمودية أصبح ولاد ربنا شايلين قوة الصليب جواهم والصليب ده رعب الشياطين لدرجة واحد من القديسين يقول كل مرة ترشم الصليب أنت بتستعيد قوة المعمودية اللي خدتها كل قوة المعمودية برشم الصليب تجيبها فالشيطان يقول همك ويهرب منك ويخاف منك سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبق بعد روح في إنسان بسببكم يعني مش مش هي بس خلي بالكم مش رحاب بس اللي مرعوبة وخايفة ده رحابوا كل البلد مرعوبين وخايفين مستنين يتضربوا وان شعب اليهود هو اللي يغلبهم مع ان الشعب اليهود لا عنده مدن حصينة ولا عنده قوة عسكرية دول شوية خيام وناس تعبانين لكن من كتر انجازاتهم عندهم رعب منهم بس تلاحظوا ان كل الشعوب اللي في اريحة وفي كنعان خايفة من شعب الله بس لم ينجو الا رحاب ليه مش امنت بس امنت وعملت واخدين بالكم اتصرفت دورت على خلاص نفسها في واحد يقف من بعيد يقتنع كده وبس لا يقتنع وبس ده ايه مفي سكة لازم تعملها اطلع بقى من الطريق الواسع وادخل على الباب الضيق خليك تعدي لازم تعمل المغامرة بتاعة الخلاص بتاعة رحاب دي لازم تتعلق بالجواسيس اللي جايين لك من السما دول لازم تمسك فيهم لازم تنتمي لشعب الله عشان تخلص رحاب دي هتبقى من جدات المسيح شوفوا رحاب قمة الزنا الزنا وسط عالم وثني هتاخد مكانة عالية جدا لدرجة هتبقى جدة من جدات المسيح هيذكر اسمها في أول صفحة في العهد الجديد في سلسلة أنساب المسيح تذكر رحاب الأممية الوثنية الزانية لأنها أمنت بس مش أمنت إيمان كامل أمنت وجهدت تدخل في شعب ربنا وعملت اشتغلت سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت صدقوني الواحد ساعات يتعلم من غير المؤمنين دروس يتعلم من غير المؤمنين فهنا قالت لهم الرب إلهكم هو الإله انتوا شكوا فيه براحتكم بس احنا ما نشكش يعني شوفوا شعب الله كم مرة تشكك في الله ورحاب من بعيد تقول ربنا بتاعكم هو الإله الحقيقي وعلى الأرض من تحت فالآن احلفا لي بالرب واعطياني علامة أمانة يا ست واعية قالت لهم عاوزة علامة لحسن تخلو بيا انت عاوزة ايه بتدور على ايه ست انت بدور على خلاص نفسي بدور اعيش مش عاوزة اموت انا عارفة ان كلها ايام وكل البلد هتموت انا مش عاوزة اموت كام واحد بيدور يعيش حياة أبدية جه الشاب الغني للمسيح يقول له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فنظر إليه وأحبه كأنه بيقول له خسارة حبيبي ملايين من البشر مش راضيين يسألوا السؤال ده شاطر انك عرفت تسأل السؤال ده هعمل ايه عشان اعيش للأبد الناس كلها عايشة يومها بس محدش بيدور على السؤال الأهم هعمل ايه عشان اعيش بكرة مش النهاردة النهاردة بيعدي لوحده لكن بكرة مش هيعدي لوحده ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية دخلت في مساومة عشان تشتري حياتها الأبدية قالت لهم عاوز علامة أمانة لأني قد عملت معكما معروفا أنا أنقذتكم أنقذوني أنا خدمتكم أنا حافظت عليكم حافظوا علي بأن تعمل أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا ده ده هتصعب الطلب ده مش هي بس هذه الرحاب الزانية فيها بقايا حب إنساني مش عاوزة تخلص لوحدها بتحب بيتها وبتحب أهلها لأن احنا ساعات نفتكر البعاد عن ربنا دول مفهومش حاجة عدلة لا ده طل... طلعت مليانة فضائل الرحاب الزانية دي طلع عندها إيمان مش عند الشعب كله وطلع عندها محبة لبيتها بيت أبوها يمكن مش عند ناس كتير مشغولة على خلاص بيتها مشغولة مش عاوزة مش عاوزاهم يموتوا فتقول لهم اعملوا معايا معروف ومع بيت أبي معروف وتستحيي أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم وتخلص أنفسنا من الموت هم دول اللي في إيديهم الخلاص هم في إيديهم الخلاص إن خدناها بمثل محبة الله ومحبة الناس أيوة يبقى هم دول اللي عندهم الحل ما احنا قلنا الجاسوسين رمز للرسولين اللي بيبعتهم ربنا يسوع اتنين اتنين حامل البشارة فالبشارة هي طريق الخلاص أو هم والوصيتين العظمتين اللي قال عنهم المسيح فيهم كل الناموس والأنبياء تحب الرب إلهك وتحب قريبك فأنتوا تخلصوا أنفسنا من الموت فقال له الرجلان نفسنا عوضكم للموت احنا فداك عجبتهم طبعا الست في تقواها قال لها ده احنا نموت بذلك انت انقذتينا فعلا صحيح تستاهلي انك تعيشي لانك عرضتي نفسك للخطر بسببنا ان لم تفشوا امرنا هذا بس تفضلي على الحالة دي يعني ايه مش نطلع من الباب ونلاقي المخبرين طالونا خلي بالكم يبقى هي هتفضل تجاهد وتفضل متمسكة بالسر والعهد معاهم عشان تحافظ عليهم وتحفظ علاقتها السرية بشعب الله لكن جوه أريحة هي عايشة زيها زي الناس خلي بالكم المعنى احنا بنبقى عايشين في الدنيا بس بيننا وبين ملكوت الله علاقة سرية علاقة سرية احنا تبع ربنا صحيح بنروح أشغالنا ولابسين زي الناس بس دخلنا الملكوت بقينا جزء من شعب الله من القديسين اللي في السماء احنا بقية العيلة صحيح احنا شبه راحاب الزانية عايشين لسه في أريحا لكن في أمانة في عهد في connection حصل ويكون إذا أعطانا الرب الأرض أننا نعمل معك معروفا وأمانة فأنزلتهما بحبل من الكوة لأن بيتها بحائط السور وعلى حظهم هي بيتها لازق في سور البلد يعني ايه ده السور ده السور الحصين اللي ما بيتهدش ده هتبقى مأمورية أصعب عارفين ليه السور ده لازم يقع عشان يدخله هيقع في كل حتة إلا الحتة دي ممنوع ليه عشان في علامة عهد هيتهد السور داير داير كده على البلد كلها لازم يقع لكن الحتة دي السور ما يتهدش لأن في اتفاق في عهد في علامة كمان هنشوفها دلوقتي أنزلتهما بحبل من القوة لأن بيتها بالحائط السور وهي سكنت بالسور وقالت لهما اذهبا إلى الجبل فاكرين حكاية الجبل ها دايما الدعوة يلا اهربوا للجبل لعل يصادفكما السعاة واختبئ هناك ثلاثة أيام حتى يرجع السعاة ثم اذهبا في طريقكما روحوا الجبل واستخبوا ثلاثة أيام لغاية ما يزهقوا من البحث عليكم ما المخبرين بيقلبوا الدنيا في كل حتة وعاوزين يطلوهم في كل حتة فلما يقعدوا في الجبل ثلاثة أيام هيفتكروهم هربوا وبعدوا هيأسوا يرجعوا يبتدوا هم يكملوا سكتهم ويرجعوا ليشوع فقال لها الرجلان نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفت حلفتينا به هو ذا نحن, نحن نأتي إلى الأرض فاربطي هذا الحبل يعني إيه إحنا هنديك اتفاق لو ما, لو ما التزمتيش بيه إحنا بريئين يعني لازم هنتفق على علامة لو ما تحطتش العلامة احنا مش هنشوف مين احنا ما نعرفش ابوك وامك واخواتك دول احنا يشوع مش هيسيب بني ادم يسوع مش هيسيب شيطان مش هيسيب واحد مش تبعه ملهمش نصيب في الملكوت فلازم تحط لنا امارة علامة والا احنا بريئين نفس الفكرة بتاعت فاكرين ايه زمان وقت الفصح دم دم الفصح قال يا جماعة تحطوا الدم على الباب البيت اللي مش عليه دم انا بريء منه يعني ايه هيدخل من الملاك المهلك يموت لكن ارى الدم اعبر عنكم يبقى اللي يحمي نفسه يحمي نفسه بالدم اللون الاحمر ده يخلي الملاك يعدي من سكات فهنا قال ايه نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتينا به هو ده نحن نأتي للأرض فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز برضه الأحمر لون الدم الأرمز ده يقول في القوة التي أنزلتينا منها واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وإخواتك وسائر بيت أبيك اللي أنت عاوزة لمي جوه البيت اللي أنت عاوزاه إحنا مش هنقول لك ده يقرب لك إيه مش هنشوف الباسبورات زي ما يطلع المهم جوه البيت خلي بالكم المعنى نفس معنى الكنيسة كل اللي جوه الكنيسة مقفول عليهم متحوطين بالدم ما يغرقوش ابدا اي حد بره الفلك لازم يغرق لكن اللي هيدخلوا مع نوح مش هيغرقوا اللي هيتقفل عليهم باب في الفصح الملاك هيعدي لو نسيوا نفر بره الموت هيطوله لازم يبقى جوه الكنيسة واخدين بالكم لا خلاص خارج الكنيسة واحد من القديسين الأوائل قال كده لا خلاص خارج الكنيسة محدش ينفع يخلص لوحده فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسه ونكون نحن بريئين أما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا أمانة في رقبتنا إذا وقعت عليه يد وإن أفشيت أمرنا هذا نكون نحن بريئين من حلفك الذي حلفتينا يعني لو كسرت العهد لو خنت الاتفاق احنا كمان هنرجع فيها يبقى في ناس اتفقت مع ربنا يفضلوا متفقين لغاية ما تيجي اللحظة بتاعت هدم أريحة والخلاص لغاية ما يجي المسيح في مجده لو كسر العهد في السكة خلاص مش ما, ما يطلبوش المسيح بخلاص فاهمين الفكرة لازم يفضل الاتفاق ساري لغاية ما يوصل الجيش فقالت هو ذا هو هكذا حسب كلامكم وصرفتهما فذهب وربطت حبل القرمس في الكوب بصوا بقى الست دي عملت حركة لطيفة قوي هي كانت ممكن تقول ايه كويس معاهم ثلاث ايام يستخبوا في الجبل وبعدين يرجعوا لموسى في يومين ثلاثة وعقبال ما مو... ليشوع وعقبال ما يشوع يتحرك بجيشه ياخد له بتاع شهر شهرين ولما يحاوطوا أريحة أدي شهر كمان وبعدين أبقى أربط الحبل فاهمين أنا عاوز أوصل لإيه؟ هي ساعة ما نزلوا ربطت الحبل احتياطي فاهمين الفكرة؟ التأجيل اللي بيضيع كل الناس هنا الست دي قالت احتياطي يمكن يوصلوا بعد ساعة أربط الحبل من دلوقتي اللي ضيع ناس كتير ان هم قالت ايه لسه بدري ها عقبال ما يوصلوا عقبال ما يوصلوا مش عارفة الميعاد هيوصلوا امتى هم لو ما لقوش العلامة خلصت مفيش فصال لو جات الساعة مفيش تراجع محدش يقدر يربط ساعتها حبل ولا بتاع فمن ساعتها ربطت الحبل فاهمين يعني ايه يعني اتعلقت في الصليب من اول يوم ربطت نفسها بحبل ال... بحبل الدم مسكت في ربنا يسوع وقالت له انت تفديني ودمك يغطيني وملياش خ... ملياش حق يعني مش عاوزه غير كده وبقت طالبه الرحمه من يومها وطالبه الخلاص ومتمسكه بالعهد وفضل الحبل القرمزي طول حياتها طول الفتره دي متعلق من القوه من الشباك محدش فاهم قيمته وهي بتعمل ايه لكن هي بالايمان قلبها وروحها في الحبل اللي في الشباك هناك ده فاهمين انا عاوز اقول ايه المسيحي كده محدش فاهم سره اه عايز زي ما الناس عايشه اه بياكل ويشرب وبيشتغل لكن هو قلبه في ايه في علامة الصليب قلبه في دم المسيح قلبه في وعد المسيح قلبه في الشباك اللي باصص على السماء اللي هيجي منه المسيح يبص يقول له انت عليك دم عدي انت متغطي انت اسمك مكتوب عندي انا بيني وبينك اتفاق لانك خنت ملك اريحة وما خنتنيش خنت الشيطان وما خنتنيش عملت عهد معايا ورفضت عهدك مع ملك أريح فربطت حبل القرمز في الكوب من ساعتها فانطلق وجاء إلى الجبل ولبس هناك ثلاثة أيام حتى رجع السعاة وفتش السعاة في كل الطريق فلم يجدوهما ثم رجع الرجلان ونزل عن الجبل وعبروا وأتى إلى يشوع بن نون وقص عليه كل ما أصابهما وقال ليشوع إن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها والزمن يعيد نفسه يشوع يفتكر من زمان لما وقف قدام موسى ويقول له ربنا دفع الأرض ليدنا وهاجت الدنيا وماجت وموسى راح السماء وسابه لوحده يا عيني وبعدين راجعين له الجاسوسين بنفس الحماس القديم بس الجاسوسين دول خدوا خدوا قوة دفع عارفين من مين؟ من رحاب لما يسمعوا بودانهم ان اهل العالم يعتقدوا في الههم وان رحاب الزانية الوثنية بتقول لهم هتاخدوا الارض هتاخدوها الملكوت مش للي لينا للي زيكم السما دي ليكم انتوا مش بتاعتنا احنا الاخلاق دي هي اللي تدخل السما مش الاخلاق التانية اللي في العالم فخدوا قوة دفع من رحاب نفسها هي اللي شجعتهم هي اللي ثبتت ايمانهم هم لقوا اريحة حصينة جدا بس اللي سندهم ان رحاب بنت اريحة بتقول لهم هتقع هتقع في ايديكم لازم تقع في ايديكم هي اللي سندته فاكرين قصة جدعون جدعون كان قائد بعد كده شوية يعني في زمن القضاة بعدها بحوالي 300 سنة جدعون كان نازل يحارب هو وشعب الله المديانيين شعب زي النمل ملهمش اخر وعمال يطلب كل شوية امارة من ربنا ويديله مرة تشجيع بطريقة ومرة بطريقة ويرجع تاني يقول له خايف خايف يا رب قال له بص بقى هجيب لك حاجة اخليك ايه ما تتهزش ابدا قال له ازاي قال له بالليل تنزل ناحية محلة المديانين انزل انت والغلام بتاعك وقرب على خيام المديانين وحط ودنك جنب اقرب خيمة واسمع بيقولوا ايه فنزل جدعون متسحب بالليل وميل جنب الخيمة يسمع فسمع اتنين بيتكلموا واحد بيقول له اسكت امبارح جالي كابوس قال له خير قال له حلمت ان ال... هما ماليين الوقت ان المعسكر بتاعنا كده مجتمع والا رغيف خبز شعير جدعون في اول القصة كان بيهرب ال- القمح والشعير عشان الغلابة بتوع اليهود من يد المديانين لانهم كانوا مستعبدين فكانت شغلته زي الفلاحين كده ي- يكوم الف- القمح والشعير و... رغيف قمح شعير كبير كده قاعد يتدقلج ويتدحرج على الجبل جه فطس كل المعسكر بتاعنا فقام التاني قال له ايه وقعتنا بيضة عارف ده ايه ده جدعون لسه بيسمع بودانه قال و- المدياني بيقول له صاحبه قال له ده لازم سيف جدعون اسمع يا جدعون بيقولوا عليك ايه انت اللي عامل فطار وخايف من المديانين اللي ملهمش عدد شوف بيقولوا عليك ايه بيحلموا ومرعوبين والحلم بيقول ان ده سيف الجدعون فرجع جدعون قال لرجالته قال لهم ربنا ادانا الحرب اطمنوا الاعداء بيقولوا كده مش الاصدقاء مش مؤشرات الحرب الشياطين مرعوبين وبيقولوا السما لولاد ربنا فالدليل من عندهم مش من عندنا نفس الكلام رجعوا متح... بحماس شديد يقولوا ليشوع الرب دفع بيدنا الأرض كلها وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا قالوا له اسكت تصور بتوع أريحة اللي احنا عايلين همها دي مرعوبين واحنا الغلابة احنا سبب رعبه فبكر يشوع في الغد بكر هنا بقى يشوع سخن بقى وتحمس ليه الحكاية مشجعة قوي الجواسيس جايين أخبار حلوة وفي ناس مستنية هناك الخلاص ولازم نخلص بسرعة لازم نبكر وارتحلوا من شطيم وأتوا إلى الأردن هو وكل بني إسرائيل وباتوا هناك قبل أن عبروا قربوا جدا على الأردن ما احنا لسه لغاية دلوقتي ما عدوش الأردن ده ريحة دي بعد الأردن وكان بعد ثلاثة أيام ثلاث أيام اللي في أول إصحاح قال لهم حوشوا أكل عشان هنعدي بعد ثلاث أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللاويين حاملين إياه فارتحلوا من أمام كنكم وسيروا وراءه يعني إيه الكلام ده يا جماعة المسيرة هتمشي إزاي هما لسه هيبتدوا التحرك لأول مرة يشوع هيتحرك بال... بال... بالألافات اللي معاه قال لهم كلكم عينيكم على التابوت أول ما تلاقوا التابوت اتحرك كله يتحرك يبقى يسوع مع ان ربنا قال له انت تدخل قدامهم وتطلع قدامهم لكن يسوع بيقول ايه التابوت يتحرك نتحرك ورا فيفضل القائد هو ربنا لان تابوت العهد عند اليهود كان يمثل حضور الله ربنا بيتحرك لما التابوت يتحرك هما فاهمينها كده حتى انه في سفر اظن الخروج لما كان التابوت يبدأ الحركة كان موسى يقول كلمة مهمة قوي يقول له قم ايها الرب الاله اول ما يرفعوا التابوت وليتفرغ جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغض اسمك لغاية النهاردة الكاهن يقولها قدام المذبح في نهاية الأواشي يبخر كده ب- باستفاضة قدام المذبح ويقول له قوم يا رب فيتفرق جميع أعدائك ويهرب من قدام وجهك كل مبغض اسمك وشعبك يكون بالبركة ألوف ربوات يصنعون أردتك دي الكلمة دي واخدينها من وقت موسى لما كان يتحرك التابوت كان يقولها بفرح كده كأن ربنا ماشي في موكب كله بيفسح كل الأعداء بيقعوا يمين وشمال عشان ربنا يمشي فهنا قال لهم لما تشوفوا التابوت بيتحرك كله يتحرك ورا ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو ألفي ذراع بالقياس لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل قال لهم بس ما تقربوش قوي ليه ما يقربوش قوي أولا هو خايف عليهم من الاستهانة هم مش واخدين على رؤية التابوت وهم شعب لسه يعني ما خدش على القداسة والنظافة شعب غليظ الرقبة قال لهم تعملوا مسافة كده عشان تفضلوا كاشفين التابوت اصل اللي يقرب قوي ساعات يفقد النظر خلي بالكم عنها ايه اللي يستهين وياخد على على دخلة الهيكل والكنيسة ساعات يفقد احساسه بحضور ربنا فاهمين هي مش مقصود بيها ما تقربش من ربنا مقصود بيها حافظ على الهيبة اللي بينك وبين ربنا حافظ على الخشوع اللي بينك وبين ربنا اعمل ألفين ذراع عشان تفضل شايف المسيح بيتحرك قصادك وانت حاسس بالعظمة انك تمشي وراه لكن لا تستهين بالموضوع وتقرب من التابوت لحسن ما تكونش قد الحكاية دي لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسلكون فيه الذي تسيرون فيه لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل وقال يشوع للشعب تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب قال لهم بصوا بقى انتوا هتبتدوا تتفرجوا على عجائب برضه يشوع ما ممتلئ بالإيمان دلوقتي هو ما شافش عجائب ولا حاجة بس هو متوقع ايه ما هو الأردن ده مش هيعدوه في مراكب فلازم ربنا يعمل حاجة هو مش عارف هيعمل ايه لكن على الأقل من ذكرياته مع موسى مش مستبعد انه يعيد نفس السيناريو تاني موسى احتاس قدام البحر وكل الدنيا هاجت قصاده قال لهم طب هنعمل ايه قفوا وانظروا خلاص الرب لازم هيتصرف المرة دي يشوع اللي عدى من البحر الأحمر وهو شاب صغير ورا موسى وشاف البحر واقف له سور زي الألف قال لهم مش جديدة بقى خلاص هيقدر يعمل حاجة لكن ما نقدرش ندخل على العجائب بدون قداسة لازم ندخل على العظائم دي باستعداد تقدسه لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب عارفين لما يكون واحد رايح يتناول يتقال له كده تقدس لأن الرب غدا يصنع عجائب يسكن في قلبك ويسكن في بيتك ايه دي حاجة سهلة انك تعدي من الدنيا للأبدية كده ده كل مرة الواحد بيفتح بقه ويتناول أبونا بيقول له حياة أبدية خد حياة أبدية في بقك حسب الطقس المفروض كده والجسد حقيقي ليسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية الشخص يقول أمين ويفتح بقه طبعا بتمت يعني تيجي على السريع شوية الحكاية دي لكن هو ده الطقس عشان كده يقولها في الأول بصوت عالي كذا مرة أمين أمين عشان الكل يقول أمين دي فكل مرة بتفتح بقك أنت بتاخد الحياة الأبدية يصنع في في وسطكم عجائب غدا فتقدسوا وقال يشوع للكهنة احملوا تابوت العهد واعبروا أمام الشعب فحملوا تابوت العهد وصاروا أمام الشعب فقال الرب ليشوع خلاص بقى الحوار افتتح ال ال الكلام مشي بقى بين ربنا ويشوع خلاص بقى أصحاب بقى يشوع عمال يستعيد مجد موسى كل شوية وياخد هيبة موسى حسب وعد ربنا اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل يا رب يعني سامحني وحللني يا رب هو ده وقته منظر يشوع قدام الناس ما تخلينا في المشكلة والمصيبة هيعدوا ازاي وهيحاربوا ازاي لكن ربنا يقول لي يشوع عارف بقى يشوع النهاردة هكبرك في عينيهم انت رب مشغول بايه دول قربوا على مليون نسمة مش نفكر نحل المشكلة دي وربنا ينشغل بولاده واحد واحد وبيشوع حبيبه ده يقول له لا ده انا هكبرك قوي النهارده انا هعظمك النهارده لما تعدي قصادهم كل اللي شافوه في موسى هيشوفوه فيك دلوقتي لكي يعلموا اني كما كنت مع موسى اكون معك شوفوا لسه بيشجع يشوع ازاي وعمال يديله كلام حلو ويقول له انا هكبرك قوي آه ربنا ده طيب قوي يعني الموضوع اخطر من كده واكبر من كده لكن نفسية يشوع شغلها جدا كل شوية عمال يطبطب عليه ويلصم فيه يقول له لا انا هكبرك وهعظمك عشان يعرفوا ان انت مش اقل من موسى واما انت فامر الكهنة حاملي تابوت العهد قائلا عندما تأتون الى ضفة مياه الاردن تقفون في الارض يعني ايه يعني بص تقول للكهنة حاجة غريبة شوية المرة دي مفيش عصاية بس المرة دي في تابوت العهد خلي بالكم كان زمان عصاية وكلهم ناس طالعين عبيد من مصر بعد ما عدوا ودخلوا سينا قعدوا فيها سنين طويلة ربنا قال لموسى اعمل بقى تابوت واعمل خيمة وخلي لي مكان وانزل اقعد فيه سحابة ال... في عمود السحاب وفي عمود النار فأصبح التابوت هو مكان وجود الله فما عدناش محتاجين للعصاية لأن التابوت موجود والتابوت ده بيشيلوه كهنة بس مش أي حد قال له تقول للكهنة يشيلوا التابوت ويدخلوا جوه المية ويقفوا يقفوا ازاي يا رب ما يغرقوا طيب طب ما البحر يهيج عليهم اسمع الكلام هم يقفوا كل الشعب يعدي بس التابوت يفضل جوه المية هنشوف ايه الحكاية دي حاجة غريبة بس طبعا ليها معنى رمزي جميل أؤمر الكهنة عندما تأتون لضفة مياه الأرض تقفون في الأرض فقال يشوع احنا قلنا تابوت العهد يساوي المسيح يساوي حضور الله عشان هو ده اللي نزل في الأردن بعدها ب 2000 سنة هو وقف جوه الأردن برضه في المطرح اللي عدى فيه تابوت العهد نزل فيه المسيح تحت يد يوحنا المعمدان عشان يعيد المعنى ده عشان يفكرهم هو ده اللي عداكم وورثكم السماء هو ده اللي دخلكم على كنعان هو المسيح الحقيقي فقال يشوع لبني إسرائيل تقدموا إلى هنا واسمعوا كلام الرب إلهكم ثم قال يشوع بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم وطردا يطرد من أمامكم الكنعانيين والحسيين والحويين والبرزيين والجرجشيين والأموريين واليبوسين سبع شعوب أصعب من بعض كانوا سكان كنعان مستقرين هيشيلوهم ازاي دول كلهم طبعا في دراسات على كل شعب من دول طويلة للي يحب يقرأ لكن يعني على الأقل دي شغلانة كبيرة قوي محدش هيسيب بيته بالسهل هو ذا تابوت عهد سيد كل الأرض عابر أمامكم في الأردن فهو بيسخنهم بقى يشوع تابوت عهد سيد كل الأرض ربنا صاحب الأرض هيعدي كل ده هيوسع من وسعته تخافوش ما تخافوش ليه مش لأن احنا أقوياء لأن معانا تابوت العهد معانا الذبيحة معانا ربنا الله في وسطنا عمانوئيل إلهنا في وسطنا بمجد أبيه والروح القدس فالآن انتخب 12 رجلا من أسباط إسرائيل رجلا واحدا من كل سبط ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن أن مياه الأرض المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا نفس القصة اللي حصلت زمان في البحر الأحمر بس المرة دي امتى اول ما يدخلوا برجليهم طبعا الكهنة دول اكيد كان حالتهم حال يسوع بيقول لهم ادخلوا والمية شغالة عادي فكل لما هيغوط يقول له ادخل فهو بيدخل هيغرق شايل التابوت وبيقول له ادخل لكن مجرد ما مشي خطوتين ثلاثة وبقت أرض رجليه على بطن البحر بطن الأرض بتاعة البحر والمية بتعلى لقوا المية عمالة تنسحب تتزاح كده وتقف ندا يعني صورا زي زمان بالظبط وواقفه لهم من بعيد كأن المية خايفة تبص على تابوت العهد فيقف تابوت العهد في النص والشعب يعدي من يمينه وشماله خلي بالكم المعنى ده خطير ليه المسيح له المجد هو اللي اتصلب واحنا على حسه بنعدي فاهمين ازاي ويفضل صليبه هو اللي مغطي علينا كلنا وعلى الزمن كله لأن التابوت لو خرج من الأردن المية ترجع فلازم يفضل لغاية ما آخر واحد يعدي عشان قبل ما المية تقفل أحسن تقفل عليهم فيفضلوا الكهنة شايلين التابوت والمية متزاحة والمية مستنية التابوت يطلع لكن وقفاله تعظيم سلام كده يكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حامل تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق خلي بالكم في المنطقة اللي كانوا بيعدوا فيها في مية جاية من منحدر يعني أكيد المنطقة دي غويطة متخيلين لما تكون حتة تحت مية منحدرة فلق وتقف ندا واحدا ولما ارتحل الشعب من خيامهم كي يعبروا الأردن والكهنة حامل تابوت العهد أمام الشعب فعند إتيان حامل التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه والأرض ممتلئ يعني الموسم ده كان على آخره إلى جميع شطوطه يعني كل فروعه عالية عارفين النيل لما يكون فيه فيضان الحكاية مش حاجة صغيرة ده, ده الموسم ده كان ممتلئ إلى جميع شطوطه يعني في وقت مش ممكن حد يغامر يعوم حتى كل أيام الحصاد يعني موسم الحصاد كان يتسم بأن المية كتير قوي وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن أدام المدينة التي إلى جانب سرتان والمنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل أريحة يعني وقف من يمين ومن شمال من بعيد قوي واقفين كده والدنيا نشفت خالص تحت رجليهم لأن ده شعب هياخد له يمكن يوم أو اتنين أو تلاتة لغاية ما يعدوا مش مهم الأردن يفضل مستني لغاية ما يعدوا بالسلام لأن لازم يعبروا طبعا هي نفس الفكرة القديمة بتاعة المعمودية ازاي المسيح لازم يموت وينزل المية يغطس يندفن في أرضنا دي عشان احنا نطلع من قبرنا وندخل السماء تعرفين تسبحة الخريستوس نستي بتاعة القيامة دي قولوها كانت بدايتها كانت الكنيسة زمان تعمد في يوم عيد القيامة عشان تربط كل شخص بيتعمد بالفكر انت م... انت ميت ميت ميت لغايه ما تتعمد اول ما اتعمدت قمت مع المسيح دفنت وقمت فكانوا يمشوا في الزفه ويقولوا المسيح قام من الاموات بالموت داس الموت والذين في القبور انعم عليهم بالحياه الابديه فاهمين مش الذين في القبور اللي لا كانوا يتكلموا على نفسهم احنا اللي كده كده مكاننا الطبيعي في القبور بنهتف بفرح في عيد القيامه والخمسين يوم اللي بعده الذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية فلازم المسيح يموت ويدفن ويغطس ويتعمد عشان يدينا معمودية فنتعمد على حس هو اللي يموت واحنا نعدي من الموت هو اللي يدفن واحنا ما نخافش من الدفن فوقف الكهنة حامل تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين طبعا هنا الكهنة برضو ليهم دور هم كمان بيموتوا مع المسيح ويتصلبوا مع المسيح عشان الشعب كله يوصل السماء لازم هم اللي يغامروا لازم هم اللي يشيلوا المسيح له المجد ويوصلوا لكل الناس وجميع إسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن برضه عاوزكم تستوعبوا معايا شوفوا المعجزة مستمرة عشرات الساعات في معجزات تحصل لحظة وفي معجزات تستمر بالساعات والأيام الناس بتعدي وعمالة تتفرج على المية اللي واقفة صور ومع كده الناس دول مش هيتصلح حالهم بالساهل يعني لكن كم من معجزات مستمرة في حياتنا من كتر ما تعودنا عليها نسيناها وأهملناها وما بقيناش مستعنين بيها في حياتنا في معجزات لكن احنا عشان متعودين عليها مش حاسين بقيمتها ومش مش منفعلين بيها كل يوم بيعدي علينا صدقوني في معجزات النفس اللي داخل طالع مننا ده معجزة مستمر الستر والبركة اللي في حياة الكل معجزات غفران خطايانا اللي ملوش آخر ده الخطايا اللي مش راضية تخلص دي معجزة ملهاش آخر لكن احنا عشان متعودين على المعجزات دي ما بقيناش حاسين بقيمتها فيبقى وسط كل هذه المعجزات نتذمر ونعترض ونقول هنعمل ايه في أريحة أريحة ايه أريحة ايه تيجي أريحة جنب الأردن وجميع شطوطه مين كان يعدي البحر ده لو أسطول مراكب ما يكفيهمش لكن القصة تنتهي ببساطة بتابوت عهد الرب لإلهنا كل مجد وكرم الأبد